الفنان يوسف شتا قصة كيد النسا
نار الحسد يستحيل مية تطفيها وقلوب تحب الطمع القنايجة فيها ومرات الأب عديمة الأب بتخون جوزها وتنكر خيره وتذل ضناه وهي معاه وبماله تربي في ولاد غيره ونهاية الظالمين يا عيني شوفيها واللي بيضحك لاخوك نقرع يقع فيها يلي بتزرع شجرة الشر خاف منها اعمل حساب الظروف قدام خاف منها ودعوة اللي يكون مظلوم خاف منها خد عبرة من اللي مضى واعمل حساب بكرة وبص قدام ولا تحمل هموم بكرة ده العلم في الغيب محدش يعلمه بكرة خليك أنعان ودايما بالنصيب ارضى وكن مسامح كريم وبالسماح ارضى يرضى عليك ربنا وانت كمان ارضى واللي زرعته النهارده تحصده بكره هقول حكاية صبية حرة في شرفها ظلموها يا عين اهل الظلم في شرفها من غير ما تعلم ايه المكتوب في شرفها الاسم احسان في جمالها جنان وعجب عاشت يتيمة امها من صغرها وعجب لها عرض من صان لكن جرحوا الشيطان وعجب ومرات ابوها السبب خانتها في شرفها طبعا مرات اب ما تحلش محل الام اللقمة منها شبه علقة ما هيش ام لا يوم بتصفى ولا تنفع مكان الام احسان كانت شبه وردة دي لها قيمة الدم شربات والاخلاق لها قيمة قصتها ويا الزمن مواويل لها قيمة عاشت يتيمة ولا شافت حنان الأم يا ما فيه مفاجآت بتيجي للعباد صدفة اوعى تقول بالمعاد ده كل شيء صدفة فيه فرق بين الذهب طبعا وبين صدف احسان ريحتها شبيه المسك حبوها كانت شريفة نضفت العرض حبوها اتعودت على الادب والكل حبوها ابو المعاطي ابوها وامها صدفه ابو المعاطي وصدفه طيبين الاتنين متجوزين بعضهم عاشوا في هنا الاتنين على حب غالي ومالي قلبهم الاتنين العيشة متيسرة خالية ديون وسلف اسمع كلام عن ماضيهم اللي فات وسلف بعد الجواز في الهنا عاشوا كام سنة وسلف قاعدين من غير خلف تسع سنين الاتنين ابو المعاطي شباب عرق الصبا ملكه ما يحبش الافتراء جعل الادب ملكه في كل حته انعرف كان الشرف ملكه من صغره فلاح شايف ارضه وزرع وزين له اخ كان اسمه عادل في الشهامه زين وبعد ابوهم ما مات قسموا وعدلوا زين خدوا كل واحد سبع فدانين بقوا ملكه طبحوا جيران بعضهم بعد ما قسموا البيت الخير حداهم كتير ياما ومال البيت ابو المعاطي وصدفة لوحدهم في البيت في الوحدة عايشين ولا حدش عليهم خلص وابو المعاطي كتير صابر وصبر وصالح وصدفة بتقول زمننا بالأسية طال مفيش معانا عيال تملى علينا البيت طلبوا من الله وكان باب السما مفتوح وقلبهم كان ساعتها للدعاء مفتوح وباب الرضا والسعادة للطلب مفتوح ربك ساعتها قبل منهم لأنه كريم ونظر لهم بالرضا منه وفضله كريم ابو المعاطي وصفة اصل علو كريم وقصدوا باب الكريم لقوا الف باب مفتوح وصدفة لما دعت رب العباد حملت الدنيا بالفرح جاتها والسرور حملت ومن ايمانها مفيش مرة الهموم حملت ابو المعاصي يقول قلب انشرح ومنى قبل الكريم دعوتي يا فرحتي ومنى اكني لبيت وطلعت الجبل ومنى لما اراد ربنا شوف زوجتي حملت رفع ايديه للسماء قال احمدك يا رب حققت املي املي وتمت نعمتك يا رب انت اللي قادر وتعلم كل شيء يا رب من بعد تسع سنين من الخلف محروم صابر على حكمتك من الضنا محروم قبلت مني الدعاء قبلت مني الدعاء ما سبتنيش محروم فرجت عني الهموم فرجك قريب يا رب ابو المعاطي في فرحة وفي سرور دايم العز وليه وخيره كان عليه دايم وهو فاكر زمانه بالصفا دايم في ليلة رأى حلم شافه في المنام فجأة حمامة بيضة وطارت من ايديه فجأة شوف المقدر هيحصل والنصيب فجأة بتيجي الطوارئ مفاجأة وربك الدايم الايام بتجري وصدفة جالها يوم وضعك من بعد طول صبرها شوف حملها وضعك واللي مقدر لها مكتوب لها وضعك جابت بنية وقالت شدتي فاتت وروحها غابت ولسه الفرحة ما فاتت الداية بتقول فوتا جت لها فاتت أتريها ماتت يا عيني بعد ما وضعت صدفة اللي ماتت يا عيني بعد ما وضعت الداية بكيت من الحاصل تقول يا حي جلا جلالك يا علام الغيوب يا حي سبحان من لا يزول ابدا وباقي حي سبحان من لا يزول ابدا وباقي حي وابو المعاصي دري ام قال يا قادر الهمني بالصبر كما ايوب يا قادر ماليش معارف في ده المكتوب يا قادر انت اللي قادر من الميت خلقت لي الحي اللي مقدر عليا بالنظر شايفه واللي حصل لك يا صدفة في المنام شايفه الحلم أصبح حقيقة وكل شيء شايفه عادل أخوه قال له سلم للكريم أمرك العمر محدود لا أمري ولا أمرك بالصبر واليتقى رب العباد أمرك واللي دريته في سرك ربنا شايفه انت يا اخويا بتعمل كل يوم احسان بالصبر هتنول وهتشوف الجزاء احسان وعشان كده راح نسمي البنت دي احسان وداد مراتي اهي وضعت جابت لي فريد بجماله زي القمر ومفيش مثاله فريد وعهد بيني وبينك يا اخي وفريد من النهاردة فريد حيكون عريس احسان من النهاردة فريد حيكون عريس احسان ابو المعاطي فضل عايش يا ناس وحدي عمال يقاسي طوارئ من الزمن وحدي سنة ثلاثة وهو في الديار وحده بالصبر دايما يهدي الفكر ويصلحه ويطمن القلب بالإيمان ويصلحه في الغيث وفي الدار عقله حقار ويصلحه علشان مصالحه ما هوش قادر يعيش وحده مراته ماتت ويعمل ايه في العيشة بعد اللي كانت تعول الهم والعيشة عادل اخوه الكبير له شورة في العيشة قال له يا اخويا هقول لك كلمة وتفيدك تشوف لك جوازة تلم البيت وتفيدك بنت الأصول تسعدك على طول وتفيدك تاخد بإيدك وتبقى معاك في العيشة وافق ساعتها ويخلوك الجواز اسمك ويجوزوه يومها واحدة اسمها أسمة ما هوش بإيدي وإيدك ده النصيب اسمك أبو المعاطي جميل الطبع والسيرة ويهنى أسمى كتير في الخير وفي السيرة خليك معايا وشوف القصة والسيرة حاجات كتيرة هتحصل والسبب أسمى أسمى لها بنت كانت اسمها أزهر أبوها ميت وسابها من زمان أزهر وعايشة ويا أمها من صغرها أزهار معاطي بيقول يا أسمى اسمعيلي هنا انتي معايا في عيشة طيبة وهنا احسن حدا عمها واحنا في سعادة هنا عايزين نجيبها هنا تفضل مع ازهار قالت له يا ابو المعاطي مبدأك طيب دايما كلامك يريح والضمير طيب بتحب بنتي وتعمل كل شيء طيب راحوا جابوا احسان وعاشت عندهم في الدار هي وازهار بقوا اخوة سوا في الدار واسمى ملكت فرحها وسيطرت عالدار بقالها مقدار يا ريتها تقدر الطيب تزرع جمايل مع المايلين ينسوها مش بيصونوها في اقرب وقت ينسوها لو كانت الصبح قبل العصر ينسوها وأسمى من بنت جوزها دائما بتغير ما هي حلوة عن بنتها وعشان كده بتغيب على أقل حاجة بتسقيها العذاب وتغير وكلمة الخير أهل الشر ينسوها شوف اللي يحصل ما بين اتنين وسلايب وداد ام فريد مع اسمى وسلايب بينهم وبين بعضهم فيه ود وسلايب اسمى قالت يا وداد فيه راي يفرحنا ازهار بنتي ياخدها فريد يفرحنا ولو وافقتي هيجي الحظ يفرحني يا وداد ده احنا حبايب بعض وسلايب وداد قالت لي هاني عروسته مخطوبه احسان كان لفريد بالتأكيد مخطوبة وهي لسه كانت في اللفة مخطوبة يا أثنى جوزك مع جوزي ده متفقين بينهم وبين بعضهم فتحة ومتفقين وقال الأوان للهنا والفرح متفقين وعروسة ابني بقالها سنين مخطوبة وداد قالت الكلام أسمى ملاها الغيظ بقت في حيرة من الغيرة وكتر الغيظ فعل الشيطان غرها ملأ قلبها من الغيظ قعدت تفكر بسوء نية وإيه الحل عملت بتعمل ما هيش نافعة وايه الحل غرضها تمنع جوازتهم وايه الحل بقت من الغل مش طايقة وكاتمة الغيظ خدوا بالكوا اسمى في ملك فريد طمعانه هو الوحيد اللي يورث ابوه طمعانه في ارض عادل سبع فدادين طمعانه وبقيه يفيد الطمع للي ملوش نصيب اسمى خلاص انقطع منها العشم والنصيب قعدت لإحسان تدبر في الأذى ونصيب خاينة كما الديب لها ملاعيب طمعانة إحسان جمالها تسر العين نظرتها وجميع شباب البلد يتمنوا نظرتها لها قد كما غصن بان وبعيد نظرتها كان فيه جدع من البلد مشغول بهواها راح كلم امه وقال يا امي بهواها وكل امله لانه يفوز بهواها يتمنى لحظة رضاها يشوف نظرتها اسمه سعيد الخضيري له كتير املاك تلاتين فدان ورثهم عن ابوه املاك وعيلته عيلة غنية وكان لهم املاك راح كلم امه على ست البنات وشرح قال لها روحي اخطبيها وتأليها بمال وشرح ده حب احسان ملا قلبي سرور وشرح الوجه مليان فرح والطبع طبع ملاك خد امه راحت شافت احسان وجمالها لقتها بدر البذور وتزيد في جمالها عرفت لان ابنها معذور في جمالها قالت له يا ابو المعاطي مد ليا ايد القرب طالبينه منك ايد شموعنا ايد علشان احسان معانا المهر ملو الايد لان ابني سعيد مشغول بجمالها ابو المعاطي قال لها شوفي يا ام سعيد فريد ابن اخويا طالب بنتي وبيها سعيد ونهار فرحهم انا حفرح وحبقى سعيد ومدام غاوية النسب دلوقتي وهدية عندي عروسة خلافها مفيش وهدية النظرة منها تساوي قلوب وهدية أزهار صبية مفيش غيرها تليق لسعيد سعيد سمع الكلام قال له أخدها ازاي انا جاي لبنتك وتديني خلافها ازاي اللقمة على غير غرض قولي اكلها ازاي احسان هي الطلب والاخذ ومناية لها لحظ فتان عيون غزلان ومناية من يوم رأيتها ما شفت النوم ومناية هي دوايا ومن غيرها اعيش ازاي الحب من نار وبحر الفكر غطاني وسهام الافكار جوه القلب غتاني كشفت حبي ولا في حد غطاني كان ليه يا قلبي بتفتح للمحبة باب يا ابو المعاصي انا جيتك وقاصد باب وكنت عشمان تفتح للمودة باب اتاري العشم خاف وكف تراب غطاني ابو المعاصي وقف قال له ما يبقاش ود زعل سعيد وقتها قطع العشم والود حصل ما بينه وبين اسمى كلام مع ود وهي شايفاه ماهوش مرتاح من ناره اكنه مجروح بأمضى سلاح من ناره قالت اروح له مسا وصباح من ناره وبقت تروح له في داره كل يوم وتود أسمى لئيمة بترسم رسمها بجنون عايزة تنول الغرض مهما يكون بجنون بتغير من إحسان والغيرة مرض وجنون حاولت مع سعيد تملى بالفتن قلبه وحب أظهار ما دخلش في يوم قلبه بيميل لإحسان وكان فاتح لها قلبه وحبها جوه قلبه حب نار وجنون الحب خلى الجدع افكاره بتفكر اسماء قالت له فيه يا سعيد بتفكر ام قال في احسان ليل ونهار بتفكر قالت له اسمع كلامي والنسا خوان ما دام عايزها اجيبها لك تكون خوان عايزك تخونها في شرفها والشيطان خوان أسمى لإحسان في هبك العرض بيتفكر سعيد وافقها وقال رأيك تمام هيتم قالت له أزهر تاخدها قال لها هيتم اتفقوا مع بعضهم بعد الفعال ما يتم وأسمى فضلت تدبر والشيطان عنها رسمت له خطة هتعرف كل شيء عنها طوعها في الحال ولكن كان لئيم عنها قال بعد منها انا وبنتك فرحنا يتم رجع سعيد قال لها ازاي اقابلها اسمى قالت له انا خليك تقابلها في بيت ابوها كمان في السر تقابلها هجيب لي احسان منوم تشربه وتنام وادوبه بشاي يخضر جسمها وتنام وابوها في الغيط وهي راح تدوه وتنام وافق سعيد في الحرام هيروح يقابلها واسمع عملت لهم ترتيب ليلتها لسعيد بعتت اوامر سال ليلتها علشان نفاذ القضاء والوعد ليلتها احسان نايمة ولا في حد حواليها وتأثير البنج له مفعول حواليها دخل سعيد الخضيري لف حواليها وهم بيها ونفذ الامر ليلته شوف لما نفذ القضاء طلع السعيد وخرج وبعد ساعة انصرف عنه الشيطان وخرج عرف لانه غلط في ده الفعال وخرج وجه يفيد الندم بعد العدم وتلف احسان بريئة ما تعرفش اللي صار وتلف العرض زي الازاز منها شلع وتلف يا خسارة دم الشرف عدى الحدود وخرج احسن من النوم قامت زي عادتها لقت الدماعوم فوق الفرش عادتها بتحكي دم عادة زي عادتها قالت يا خالتي دليل احتار ويايا تعالي شوف اللي حاصل ايه ويايا قالت يا احسان خلي البال ويايا كل الصبايا يجي لها دم عادتها وطمنتها قالت يا بنتي ما تخافي ده شيء مجرب بقاله كتير ما تخافي بس اترك الهم ومن الدم ما تخافي انتي لوحدك هنا ومفيش احد هنا كان وخايفة من ايه دي عادة وامرها كان ما تفكريش في اللي حاصل واللي كان هو كان لكن يا احسان تخلي السر متخفي اسمى بتلدع كمثل الاف تعبانه فات شهر واتنين بقت احسان تعبانه عايشه بألمها ولا بتقولش تعبانه واسمى من مكرها قامت لكشف الدور لابو المعاصي راحت قالت معايا دور احسان متغيره خالص وايه الدور امها الدكتور يشوفها ليه تعبانه راح جاب دكتور يشوف البنت ولا تعلم وهي باللي حصل لا تدرى ولا تعلم واسمع عامله ان جهله بدور ولا تعلم كشف الطبيب قام نظر للبنت وبريئه عرف اللي كان عندها في الحال وبريئه نده لابوها شرح له الحالة وبريئة قال له الحقيقة لكن إحسان لم تعلم أبوها سمع الكلام اللي الطبيب قاله أبو المعاطي ساعتها فيه ألم جاله أكنه ميزر وصابه في الحشا جاله استعمل الصبر كسم على الكلام بقدر ومن بنته إحسان أصبح في هموم بكدر احتار يروح فين لمين يشكي الهموم بكدر مرضيش يذيع الخبر شيع لاخوه قاله عادل يوميها حضر وابنه فريد وياه ابو المعاطي فاجئهم بالخبر وياه اخوه ساعتها حصل عنده زعل وياه نده لإحسان وقال فعل الشيطان غرك رسم لك طريق نور وفي آخره ظلام غرك جلبتي لنا العار قول لنا على اللي صار غرك البنت تبكي تقول يا ربي مظلومة في ايد المسبة وهك العرض مظلومة لمين اشكي ومين راح اقول مظلومه اللي جرالي ده كان مكتوب ومخبي والفاعل اللي فعل مجهول ومخبي اثبت براءتي يا ناصر الحق ومخبي انت يا رب اللي تعلم اني مظلومه نرتد لسعيد أساس الدور والعاملة راحت له أسمى اللي رسم الخطة والعاملة علشان جواز بنتها بالقرش والعملة قالت له يا سعيد قوم دلوقتي طوالي ادي انت نلت اللي غرضك فيه طوالي امهات مأذون عشان ازهار طوالي احنا اتفقنا يا غالي وصحة العاملة وقف سعيد قال لها بنتك ما خدهاش يا أسمى روحي كفاية وابعدي عني وأي خاطب يجيلك فضليه عني اديله بنتك يا خاينة وارجعي عني بلاش فضايح يا أسمى واختشي توبي انت اللي كنت السبب في اللي حصل توبي احسن حاخدها وانضف من الحرام توبي يغفر ذنوبي ويعفي ربنا عني اسمى لها اخ كان عنده ولد جبار كان اسمه فزاع وطول عمره ربي جبار يسرق ويقتل ويجري في الأذى جبار إبليس ملازمه ولا لهش صديق واحد عايش في غفلة وعمره ما وحد الواحد وكلمته في الأذى زي السلاح وأحد مجرم وجاحد وزيه ما تلاقيش جبار واسمع عايزة تداري على الخبر تخفيه واللي لإحسان حصل عايزة كبير تخفيه وندهت لفزاع قالت له اقتل سعيد واخفيه اسمع يا فزاع كلامي قدر وتغير فزاع قال ايه اساس الدور وسألها سعيد عمل ايه هقتله ليه وسألها قالت له ازهار عاكسها كتير وسألها وانت ابن خالها ومن الواجب عليها تغير وعشمته من جواز ازهار بكلامها ضميرها كان سوء وهي خدعاه بكلامها وادته مال وقلبه مال لكلامها فزاع يومها ملاه الشر وسرحبه شيطان وزه لأكل سعيد وسرحبه شايل سلاح وتملي معاه وسرحبه مجرم ومشهور بالإجرام في زمانه يفوق عن الخط غلب الوحش في زمانه وقال ضروري سعيد هيموت في زمانه عرف مكانه بيقعد فين وسارحه فزاع يا ما ظلم ما خليق موتها بالقرش كان ينكري على ناس موتها أرواح بريئة ومن غير ذنب موتها ساعة المغارب وطالع للجدع يرميه وأسمى ورا من سعيد عايز الغريم يرميه فزع وقف من بعيد واخد عليه يرميه ما جاش العيار فيه وجه في اسمى موتها شوف اسمى ماتت وسعيد العيار ما صابوش لحكمة يعلمها ربك الرصاص ما صابوش الخلق جريت ورا الفاعل جابوه ما سابوش سألوه قال واعترف على اللي حصل بعدين قال أسمى هي السبب في اللي حصل جابها وفي النهاية أجلها للعدم جابها وكيل النيابة بعت جاب الجميع حاضرين ابو المعاطي وبنته للسؤال حاضرين وعادل وابنه فريد ويا سعيد حاضرين بعد الحقيقة مبانت والنصيب احكام فزع على السجن يومها حوله احكام لحد يوم القضية تعرفوا الأحكام فالزاع خد حكم قاسي في السجن يقضيه وسعيد غلطان وصلح غلطه في الآخر لابو المعاطي اعترف لقي الشرف يقضيه ورضي عليه ربنا برضاه في الاخر تزوج بإحسان والواجب عليه يقضيه وعزيزة أخته أخدها فريد في الآخر نور الحقيقة ظهر جاب الفرح يقضيه وحصل ترابط بين العيلتين في الآخر كان فعل مؤسف حصل فيه المخبي بان والحق مهما يغيب لازم في يوم بيبان يا صاحب العقل شوف النور لما يبان الدنيا ملهاش امان حرص وخاف منها
والى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركه توب كواليتي